السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون النهاردة الحلقة رقم 15 وبنقول الأيام عمالة بتجري واللحظات بتجري والإنسان بيندم على كل لحظة جميلة عاشها في حياته من غير ما يغتنمها في أي شيء يقربه من ربنا أو أي شيء يستطيع إن هو يقدم بيه خدمة لدينه أو وطنه أو لنفسه فربنا يكرمنا ويكرمكم ويجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله فقد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله ربنا يختم لنا ولكم بخاتمة أهل السعادة كلمنا عن موضوع علو الهمة وعن مسألة السابقين السبق ان انت في سباق حقيقي ناس كتيره مش دريانه بالسباق دوت لكن العقلاء اهل الفطنه والذكاء الناس اللي فعلا شايفين الاخره صح وشايفين الدنيا صح وزي ما قلت لك قبل كده عشان الدنيا تتظبط معاك والاخره تتظبط معاك حط كل حاجه في حجمها الطبيعي حجم الدنيا ايه وحجم الاخره ايه جاء ذلك في حديث واضح لحبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا جميعا بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند مسلم ما الدنيا كل الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر تحضرني قصة جميلة هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة اللي ناس كتيرة ما تعرفوش عن الحافظ ابن حجر إنه كان قاضي القضاة في مصر وهو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري وهو إمام علم من أئمة الحديث الذين يعدوا على أصابع اليد ففي يوم من الأيام وهو خارج لمنصة القضاء قبل واحد يهودي فقال له يا أيها الإمام أريد أن أسأل عن شيء قال ما هو قال سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر وأنت في تلك الأبهة والجمال والثراء والمنصب والجاه و يعني ما شاء الله أنت يعني فمزاء وأنت مع ما ترى ما أنا فيه من البؤس والشدة والشقاء والضنك والفقر ويعني وضع يعني صعب جدا فكيف تفسر قول نبيكم فقال الحافظ ابن حجر واسمع الكلام الغالي ده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر يا هذا أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء والصيت والغنى والشهرة أعتبر في سجن لو مت على التوحيد أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم وأنت مع ما أنت فيه من الشدة والشقاء والضنك والفقر والضيق تعتبر في جنة لو مت على كفرك بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم فقال اليهودي أو كان نبيكم يقصد ذلك قال أجل قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر ولذلك نبع سام يوصي بقى يقول إيه قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه ويقول صلى الله عليه وسلم شوف بقى يعني إيه يعني من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود كما عند الترمذي بسند صحيح يدخل عليه ويجد يجد النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم في الدنيا والاخره يجده نائما على حصير وقد اثر الحصير في جنبه الشريف ابن مسعود مش مستوعب الموضوع هو والصحابه يعني سيد ولد ادم خير من وطئ الثرى بابي هو امي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير ويؤثر الحصير في جنبي فقال يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا فيقول صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها تقول أمنا عائشة كما في الصحيحين كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني ما يكفي للتقاضي وخلاص مش عايزين غير كده سبحان الملك ومات النبي كما في الصحيحين مات النبي ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على ثلاثين صاع من شعير وكانت أمنا عائشة كما في الصحيحين تقول لابن أختها عروة بن الزبير والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار قال فما كان يعيشكم يا خالة كنت عايشين على إيه قالت على الأسودان على الأسودين ما كان يعيشكم يا خالة قالت الأسودان التمر والماء يا الله وده مين سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فالدنيا مش مستاهل الواحد ينشغل بيها عشان ينسى آخرته لا انشغل بالهدف اللي احنا حددناه أنت طالب جنة ومش أي جنة لا النبي عليه الصلاة والسلام دل ك- كما عند البخاري فإذا سألتم الله الجنة لو كنت بقى طالب جنة خد بقى الحتة اللي النبي نقاها لك فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل جلاله يبقى طالب جنة وعندك همة عالية وزي ما قلت لك من أراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في طلب العلم في العبادة في الدعوة إلى الله ثلاث حاجات كرس جهودك عليها ظبط نفسك استعد هتنطلق الصفارة أنت من الآن من اللحظة دي أنت تائب إلى الله سبحانه وتعالى أنت آه، تبذل كل ما تستطيع لكي ترضي الله عز وجل وكي تفوز برضوان الله سبحانه وتعالى اتكلمنا في المرات السابقة والنهاردة الحلقة رقم 15 اتكلمنا عن آه، علو الهمة وعن السابقين واتكلمنا عن علو همة الشباب وقلنا أنت محاصر من جميع الجهات هتتكلم عن الشباب خد علو همة الشباب يعني اتكلم عن الصبي الصغار خد علو همة الصبيان علو همة النساء علو همة الشيوخ الناس الكبار كل دول كان عندهم همة عالية جدا لكن اتحرك انت واتحرك انت علشان ربنا يكرمنا ويجمعنا واياكم مع النبي على الحوض ثم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نبدأ الموضوع نبدأ الموضوع بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم أنا هبدأ لك بعض النماذج البسيطة جدا من علو الهمة ومش هبدأها لك من عصر الصحابة أنا هبدأها لك من قصص بني إسرائيل إيه رأيك؟ تخيل سبحان الله آه كلكم تسمعون طبعا عن قصة أصحاب الأخدود وعن الغلام غلام الراهب هذا الغلام سبحان الملك والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم الغلام ده قصته عجيبة جدا أنا أحكي لكم كده طبعا باختصار لأن الموضوع محتاج درس كامل يعني الغلام أصحاب الأخدود غلام له قصة عجيبة وعنده همة غير عادية الغلام ده يعني يعني كان عنده كم سنة مثلا من ثلاث سنين لتسع سنين نقول تسع سنين تخيل غلام تسع سنين كان سبب إسلام بلد بأكمله بالله عليك يخطر على بالك يخطر على بالك غلام تسع سنين يكون سبب ان البلد دي كلها تسلم لله وتوحد الله عز وجل طب امال احنا نعمل ايه؟ يعني لما غلام تسع سنين يخلي امه جا- كامله تسلم لله عز وجل، احنا ايه اللي قدمناه؟ يوم ما نموت ونلقى الله عز وجل ويسالنا ها عملتوا ايه؟ قدمتوا ايه لخدمه ديني؟ نقول ايه؟ والله بجد حاجه تكسف. يعني الواحد ساعات يقعد يفكر كده العمر اللي عاشه دوت والايام اللي قضاها واحنا لم نقدم اي شيء اي شيء لخدمه دين الله عز وجل، ده في ناس مش مش كمان ما قدمتش للدين، ده في ناس لحد النهارده ما بتصليش تخيل، يعني انا مش مصدق ان في مسلم ما بيصليش، مش مصدق ان في مسلمه مش محجبه، ولذلك تاخد بالك من حاجه يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها الدعويه عمره ما قعد مره يكلم المسلمين عن حكم تارك الصلاه او يعني هو اه قال حديث اه بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه هو بيوضح لهم مساله كده انما ما اداش درس مخصوص عن تارك الصلاه لان النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يعني ما يخطرش على باله اصلا ان في حد يسيب الصلاه عمرك في حياتك واقرا بقى سيره النبي عليه السلام واقرا آه، آه، قصص اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمرك في حياتك وقفت على قصه صحابي واحد ما بيصليش انا اتحدى اتحدى لو لقيت واحد صحابي ما بيصليش عمرك سمعت ان كانت في واحده في عهد النبي عليه السلام متبرجه يعني النبي عليه السلام جه لواحده وقال لها انت انت متبرجه ليه ده ما حصلتش حتى حديث اللي هو المشهور بين الناس العوام آه يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لم يظهر منها الا هذا وهذا اشار وجهه كفين حديث اصلا غير صحيح بالمره وفي اربع علل واسال بقى اهل الحديث في الموضوع لو يعني الوقت كان يسمح كنا شرحناها في على الاقل اربع علل في هذا الحديث فلا يصح الحديث بحال من الاحوال وان كان حسنه بعض اهل العلم لكن الحديث حقيقه لا لا يصح ومن ضمن العلل خالد بن دريك الذي روى هذا الحديث عن عائشه خالد بن دريك لم يدرك اصلا عائشه رضي الله عنه وارضاه فسبحان الله فاذا لم يخطر على قلب النبي عليه السلام ان في يوم من الايام تكون في واحده صحابيه متبرجه او واحد من الصحابه ما بيصليش فقالت بيه اسلام يا جماعه احنا بنتكلم في ابجديات اسلام النهارده واحنا بنتكلم الناس عن الصلاه وعن الحجاب وعن صله الرحم وعن بر الوالدين دي ابجديات يا جماعه ده الف ب اسلام ده احنا المفروض لسه هنتكلم في حاجات تانية ده, ده ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس احنا لحد الآن لسه يعني عايزين بس نجتهد على دعوة المسلمين عشان يبقوا مسلمين ولسه بقى بعد كده عايزين ندعو الأمم التانية عشان تسلم لله عز وجل النهاردة 6 مليار من ضمنهم مليار و300 مليون مسلم والباقي كله يكفرون بالله يعني أربعة أخماس الأرض يكفرون بالملك بالله عليك أنت كراجل مسلم بقى راجل مسلم محب لله فرق كبير جدا بين فعل من يؤدي ما عليه وبين فعل من يفعل هذا الامر حبا لله سبحانه وتعالى بص حتى الاحوال السلف اللي كانوا بيصلوا لما تسال واحد كنتوا بتصلوا ازاي سالوا الحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط اللي هو ادق من الشعره واحد من السيف والجنه عن اليمين والنار عن الشمال والكعبه من امامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض ارواحنا بعد تلك الصلاه ونحن جميعا بين يدي الله. فاذا قضيت الصلاه لا ندري اقبلت ام ردت علينا. ده حالهم في الصلاه. اللي يعمل كده لا يفعلها الا محب الا محب. انسان واقف بيصلي هو محب لله. مسلم بن يسار رحمه الله رحمه واسعه كان بيصلي في مسجد البصره وانهد تلت المسجد. فهرع الناس وهربوا ولما عادوا بعد ذلك يشوفوا مين اللي مات تحت الانقاض آه لقوا مسلم بن يسار لسه جوه المسجد بيصلي وقفوا جنب لحد ما خلص صلاه وبعد ما سلم قالوا اما دريت آه قالوا اما فزعت قال والله ما دريت هو في حاجه حصلت قال لا لا لا مفيش حاجه حصلت ده بس تلت المسجد بس وقع مفيش حاجه يعني فازاي ليه مشغول بالله قلبه مشغول بالله انسان ما بيفكرش في اي شيء في الدنيا الا في الوقفه اللي واقفه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى آه وامثله كثيره جدا جدا هنذكرها ان شاء الله في مساله علو الهمه في الاستقامه لله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان احنا بنتكلم الامه النهارده في ابجديات الاسلام، لا احنا محتاجين بقى ان احنا نرتقي شويه. عايزين نعلى شويه بدل ما نبقى هنفضل طول عمرنا في كي جي 1 عايزين نخش ابتدائيه حتى وبعد كده نخش اعدادي وبعدين ثانوي وبعدين بقى بكالوريوس و... وعايزين نحضر دكتوراه. عايزين نفهم يعني ايه اسلام؟ يعني ايه انسان مسلم؟ انت عارف في الحرب لما يجي العدو يجي يمسك واحد او انت تمسك واحد من الاعداء فاول ما ترفعه تقول له ايه ارمي السلاح ارمي السلاح ارفع ايديك ارفع ايديه سلم يروح مسلم فاهم ازاي وممكن يرفع لك رايه بيضه أه واخد بالك فسبحان الله تقول له يمين يمين شمال شمال اقعد اقعد امشي يمشي ليه مسلم انسى المثل ده ولله المثل الاعلى فربنا امرك ان انت تسلم يعني تسلم يعني ليس لك من الامر شيء لا خيار لك وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم انت لا تقدم بين يدي الله ولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا راجل ده احنا نهينا عن مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فما ظن فما ظنك بمن يرفع رايه على راي النبي يعني انا اذكر لك في الموضوع ده حديثين بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث الأولاني رواه البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر يا نهار أبيض كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر أي نعم إيه اللي حصل قال جاء وفد بني تميم فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس قال عمر يا رسول الله بل أمر عليهم القعقاع بن معبد فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي يا عمر فقال عمر والله ما أردت خلافك حاجة حصلت قالوا كلام وحش حصل أي مشكلة يعني في حاجة غلط حصلت أبدا كل ما في الأمر صوتهم كان أرفع وأعلى من صوت النبي بس صوتهم ارتفع بس شوية فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا نهار أبيض الاتنين خافوا لدرجة عمر بن الخطاب اللي كانت أمنا عائشة بتقول عنه كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع كل حاجة عنده واضحة ورغم ذلك كان بعد كده سيدنا عمر لما يكلم النبي كان يكلمه كأخي السرار يعني يكلمه بصوت ما حدش سمعه أصلا حد من النبي عليه الصلاه والسلام بيستفهمه يقول له بتقول ايه يا عمر؟ فيقول له بقول كذا يا رسول الله ما يعليش صوته خلاص بعد كده وورد في آه، سبب هذه الايه ايضا عن ثابت بن قيس الحديث رواه مسلم ثابت بن قيس ده مين؟ ده الخطيب بتاع النبي عليه السلام كانت تيجي الوفود الوفود اول ما تيجي وتخش على النبي عليه السلام يروحوا مقومين واحد منهم يقوم قايم خد قايل خطبه عصماء بقى كده قدام النبي عليه السلام في يوم النبي عليه السلام عشان يرد على الخطبه دي يقوم قايل لثابت قم يا ثابت فاخطب فيهم يوم ثابت بن قيس قايم وكان صوته قوي جدا جدا واخد بالك ف- ومقنع ما شاء الله في شخصيه يعني فكان يقوم يخطب فكان ما شاء الله يؤثر جدا في الوفود ثابت بن قيس صوته عالي صوته اصلا طبيعته كده فلما نزلت الايه دي بقى خد بالك بقى لما نزلت الايه دي راح حابس نفسه في البيت ما راحش مسجد النبي عليه السلام فالنبي بيسال عليه فبيقول آه، من منكم يعرف بيت ثابت بن قيس فقال سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن الموت قال انا انا جاره يا رسول الله قال هل به من بأس هو مريض قال له ابدا يا رسول الله ده سليم قال فساله ما الذي آه، حجبك عن مسجدنا و- و- وسلم عليه يعني فراح سلم عليه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بيسلم عليك وبيقول لك ما الذي حجبك؟ ايه اللي خلاك ما بتجيش المسجد؟ قال شر يا سعد قال ما هو؟ قال تعلم ان تلك الايه قد نزلت اللي هي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الى اخر قوله جل وعلا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون قال واني من ارفعكم صوتا فوق صوت النبي وما اراني خد بالك بقى وما اراني الا وقد حبط عملي وانا من اهل النار سعد بن معاذ ما كان عليه الا انه خد الكلام ده من ثابت بن قيس وراح بلغه بالحرف للنبي عليه السلام فالنبي عليه السلام تبسم وقال ارجع فقل له لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه شوف يا اخي تواصل الارض مع السماء في وجود النبي عليه السلام عشان كده ام ايمن كانت بتبكي لانقطاع الوحي الفرج كان بيجي مع الوحي ده واحد خايف انه يكون من اهل النار يجي الوحي يقول للنبي عليه السلام ده من اهل الجنه بالله عليك تدركوا امتى الكلام ده فطبعا ايه يعني راح سعد بن معاذ ونقل البشرى الجميله ديت لثابت بن قيس قال قال له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه وراح جايبه في ايده ووصله للنبي عليه السلام في روايه تانية عند احمد ان النبي عليه السلام مسح على صدر ثابت بن قيس وقال يا ثابت اما ترضى ان تعيش حميدا وان تموت شهيدا وان تدخل الجنه قلت بلى يا رسول الله قال فلك ذلك خلاص بقى تشغلش نفسك هتعيش حميد وهتموت شهيد وتدخل الجنه وبالفعل عاش حميدا وقتل شهيدا في معركه اليمامه وكان من اهل الجنه بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يبقى مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان محبط للعمل فما ظنك بمن يرفع رايه تيجي تقول له ده النبي عليه الصلاه والسلام كده يقول لك ده الكلام ده كان زمان يا عم احنا دلوقتي في عصر الذره والانترنت وال انت عايز تعيشنا تاني هترجعنا لعصر ال- الجمال فالمفروض ان اي مسلم لما بيسمع بركه السمع والطاعه دي يا جماعه لها اثر عظيم جدا واحنا بنتكلم النهارده عن علو الهمه فبنقول عايز همتك تعلو في السمع والطاعه وهديك مثل بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم آه فاكر حضرتك لما آه النبي عليه الصلاه والسلام حب انه يجوز آه زيد بن حارثه لزينب بنت جحش يمكن قلت لك في حلقه قبل كده وزينب بنت جحش رفضت في الاول اه رفضت اه في الاول لكن بعد كده هم واقفين عند الحق اول ما قالت له يا رسول الله اترضاه لي زوجا آه قال بلى قالت اذا فقد رضيت نفسي بما رضياه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجوزها زيد وبعد سنه طلقت فجاءت الكرامه وجاءت ال- المنحه الربانيه من عند الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فجاء الامر بزواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم جاء هذا الامر من عند الله سبحانه وتعالى كانت حتى تفتخر بقى على ازواج النبي عليه السلام فكانت تقول زوجكن اهاليكن يعني انتوا اللي جوزكم النبي عليه السلام آه، اهاليكم الاولياء والامور بتاعتكم يعني اما انا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات ولها ان تفخر طبعا بهذا الامر تعالوا نخش في الموضوع وهو امثله بقى جميله جدا من علو همه الصبيان سبحان الله آه، في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ولفظ المسلم في قصه غلام اصحاب الاخدود. إيه اللي حصل باختصار شديد جدا عشان الموضوع ما يطولش معانا ان كان في راجل ملك من الملوك وكان هذا الرجل بيعبد الشعب ده لنفسه يعني بيقول لهم انا ربكم فالكل خلاص آه، يعني اخترناك وهنمشي وراك فاختاروه وقالوا خلاص هو ده اللي ايه الاله بتاعنا اللي احنا بنعبده. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الملك عشان يقدر ان هو يضحك على الشعب ويفضل على طول مستعبده فكان عنده ساحر بيسحر للناس عشان يقنعهم باراء الملك و يعني الكلام ده كله فالساحر ده كبر في السن خلاص وسبحان الملك يعني المفروض الساحل اللي كبر في السن ده يتوقع منه انه يتوب الى الله عز وجل ويلحق نفسه بقى ي- يعني يعرف ربنا ويقترب من الله سبحانه وتعالى عشان ما ي- ما ي- يعني ما يخش جهنم لان من سحر فقد كفر عياذا بالله السحر احيانا بيلجا فيه لاعمال كفريه عياذا بالله ولكن رغم ذلك الساحر كان حريص جدا مش انه يلقى الله عز وجل باوزاره وبس لا ده عايز كمان ان هو السحر ده كله يستمر كمان من بعده فطلب من الملك انه يجيب له غلام صغير طب اشمعنى غلام قال لك اصل النقش في التعليم في الصغر كان نقش على الحجر وفي نفس الوقت كمان ايه الغلام ده لو اتعلم السحر وعنده مثلا تسع سنين هيفضل قاعد مثلا كمان 50 60 سنه مع الملك يخدمه ويسحر له ويعمل له يبقى كده قضاه بدل ما كل شويه يجيب واحد تاني فقال ابغني غلاما عايز غلام اعلمه السحر المهم الم- الملك عمل زي يعني تقريبا مسابقات حاجه زي كده اكتشف الغلام ده ذكي جدا جدا جدا فقال بس هو ده اللي ينفعه وراح جايبه معرفه على الساحر قال له تقعد معاه تلازمه وتعلم على ايديه جه عشان يتعلم على ايدين الساحر الساحر ابتدى يقول له آه، ترانيم السحريه والكلام وطبعا السحر يعني كلمات بقى عايز بلا شعوذه ودجل وكلام لا يدخل قلب بشر طال- ثم الفطره طيبه يعني وكل مولود مولود يولد على الفطره طول ما هو صغير على الفطره ف- طب لما يكبر فابواه اما ان يهوداني او ينصراني او يمجساني لكن هو على الفطره وده لسه بقى يعني غلام صغير واخد بالك لسه على فطرته فمش مش قابل الكلام ده خالص ومش مستوعب كلام الساحر يقدر ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد الله بعبد خيرا هيئ له امرا امر خير فهو معدي رايح من بيته رايح للساحر فراح معدي على واحد راهب والرهبان في هذا الوقت كان منهم من آم، آه، يعني عالم- مثلثة ومنهم كذا ومنهم كذا لكن الراهب ده كان الراهب الوحيد الذي كان على التوحيد وده من عجيب الأمور يعني كان راهب موحد لله سبحانه وتعالى فكان فاتح بابه الغلام بطبيعته صغير وعنده حب استطلاع وهو معدي لقى واحد راجل سمته طيب كده شكله جميل وبيقول كلام حلو فعجبه الكلام فراح داخل استأذن ودخل عليه قعد معاه بدأ الراهب يكلمه كلمات بقى توحيد الجميلة م- لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهكذا وبدأ يقول له كلمات التوحيد الجميلة التي تدخل قلب أي بشر فابتدى الغلام يستجيب وبقى مبسوط جدا يروح للساحر يسمع طلاسم شركيه يروح للراهب يسمع كلمات كلها توحيد فقلبه كان ميال جدا ليه للراهب لكن في نفس الوقت بقى يعني في مشكله ليه كل ما يروح للساحر يتضرب ليه لانه بيتاخر عند الراهب وبعدين لما يرجع البيت تاني برضه بيعدي على الراهب وهو راجع بيحبه فكان بيتضرب في البيت فكان بيتضرب هنا ويتضرب هنا شغال استيريو فقال لك لا لازم نشوف حل للمشكله دي فسال الراهب قال له اعمل ايه كل ما اروح للساحر يضربني ارجع لاهلي يضربوني قال له ان ذهبت الى الساحر فسالك اين كنت قل حبسني اهلي هم اللي اخروني واذا عدت الى اهلك قل لهم حبسني الساحر ايه ده هو ممكن الساحر ممكن الراهب يقول له ان هو يكذب هو مش كذب حرام واحد يقول لك لا معلش بس في كذب ابيض لا ما فيش لا كذب ابيض ولا اسود هو في مباحات للكذب ايه مباحات الكذب ثلاث مباحات ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم النبي عليه السلام اباح لنا الكذب في ثلاث انواع اللي هم ايه اول حاجه الكذب على الزوجه في ايه في الامور العاطفيه فقط بتحبني يا ابو فلان بموت فيك حد يقدر ما يحبكيش واخد بالك يعني انت عارف طبعا احيانا الواحد ايه يعني بتضطر وبيبقى غصب عنك يعني لازم تحب يعني وده بيفكرني بقصه كده حكاها احد مشايخنا ان واحده بقى من النوع ده شديده بقى كده ومستعفيه فحصلت خناقه ومشكله بينها وبين جوزها راحت ماسكه العصايه وجاريه وراه هو كان ما شاء الله راجل رياضي وكان محضر نفسه لليوم ده تماما المهم في ثواني انبطح تحت السرير فوقفها له بقى ما شاء الله زي ال فوقفها له بقى فوق قدام السرير كده قالت له ايه لو راجل اطلع لي بره فلا مانيش طالع وهنشوف كلمة مين اللي هتمشي طبعا يعني كلمته هو اللي هتمشي لأن هو مش هيقدر يطلع من تحت السرير فالشاهد في الموضوع إن أول نوع من أنواع الكذب المباح الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية النوع الثاني الكذب للإصلاح بين المتخاصمين قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب بالذي يصلح بين اثنين فينمي خيرا أو ينمي خيرا ويكون خيرا خدت بالك فلان متخاصم مع فلان فانت بتروح لفلان بقى انت زعلان من فلان ده فلان بيحبك يا عم ما شاء الله وما بيجيبش ست غير بكل خير ده هو حتى كان عايز يجي معايا دلوقتي عشان يصالحك بس خايف لحسن تصده معقوله اه صدقني وتروح للتاني تقول نفس الكلام اصلحت بين اثنين متخاصمين بالكذب اه لكن حلال بل يستحب كمان النوع الثالث الكذب في الحرب بمعنى انت بتحارب دولة كافرة واتأثرت عند الكفار بيقول لك ها مخازن الاسلحه بتاع بلادكم فين فانت تقول اه ده ربنا امرني ان انا اكون صادق وان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه يبقى لازم اكون صادق معاهم واخلص على بلدي لا هنا بقى الشرع اباح لك ان انت تكذب عليه ليه حفاظا على بلدك وحفاظا على اهل دينك خدت بالك يبقى دي ثلاث مباحات طيب وهم بقى الراهب وال- وال- والموضوع وال- والغلام ده كانوا فين كانوا في دار حرب كانوا في دار كفر واخد بالك فابيح له الكذب فكان الغلام حلت المشكله بقى فجه في مره من مرات الغلام حب يعرف هو ال- الراهب ده احب الى الله من الساحر ولا الساحر احب الى الله من الراهب ايه اللي حصل كانت فيه مفاجاه كبيره جدا ايه اللي حصل في يوم من الايام الغلام خارج من بيته ورايح عشان يوصل لحد الساحر وطبعا هيعدي على الراهب ففجاه لقى دابه كبيره واقفه في الطريق ومنع الناس يروحوا اشغالهم وحياتهم فمتعطرين وورد في رواية الطبراني في الكبير إن الدابة دي كانت أسد خد بالك الغلام عنده كام سنة؟ حوالي تسع سنين واللي قدامه إيه؟ أسد فعموما يعني عشان أنا شايف وقتي خلاص خلص فهنعرف في الحلقة اللي جاية إيه اللي حصل مع الأسد لكن عقبال ما نعرف بكرة إيه اللي حصل مع الأسد عايزك من الليلة دي تخليك أسد أسد في طاعة ربنا أسد في الدعوة أسد في طلب العلم أسد في عبادة ربنا سبحانه وتعالى أسد في الصيام في القيام في كل ما يقربك من الله عز وجل أيها السابق سلام الله عليك ورحمته وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة السابقون السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات السابقون السابقون